أحبائي المشاهدين في قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين الكرام في البالتوك وسامعين وحول التلفزيونات مشاهدين آمين أحبائي الحلقة لسه بنتكلم فيها عن الزواج في الإسلام النهاردة هنتكلم على نوع تاني من أنواع الزواج ال 17 أتسابونا ذكره قبل كده بس قبل ما نبتدي الكلام ده كله أبونا بيرفعنا في الصلاة اتفضل يا أتسابونا.
امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من شاءت ارادتك ومحبتك ان تنقلنا من سلطان الظلمه الى حريه مجد اولاد الله يا من شرفت الكثيرين والكثيرات بهذه النعمه المتفاضله اسالك ان لا تحرم احدا من هذا النور الالهي المشع ومن اجل و- ولا تحرم احدا من هذا التحرير المقدس من قيود الظلمه وعمى الظلام الى نور معرفتك لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين أحباء المشاهدين آه، هنسمع برضو النهاردة اختبار أحد العابرين الأخ مصطفى من المغرب عبر من الظلمة إلى النور عبر من مستنقع الإسلام إلى رحاب وسماوات يسوع المسيح آه، أخ مصطفى آه، من فضلك آه، خد الميكروفون وابتدي اتكلم أهلا بيك معانا
اهلا بيك شكرا حبيبي أه بنشكرك بالذات الاخ سي احمد ربنا يخليك وفي البدايه اود في البدايه اود ان اعبر عن مدى احترامي وتقديري واريد ان اشكر باسمي وباسم جميع المؤمنين بالرب يسوع في المغرب قدس ابونا زكريا بطرس أهلا رب يباركه ويستعمله من اجل مجده آمين أمين لو بالفعل بركه تعيش بركه آه، تباركنا بيها كثير الله يبارك فيك.
والميزه التي ميزت وبالفعل آه، ساتلايت آه، وكل ما نتوصل به من خلال الساتلايت الرب يبارككم آمين.
ويبارك هذا البرنامج ربنا يبارك يخليك حياتك.
ربنا يبارك احب في- شكرا حبيبي احب في البدايه آمين.
أن أعطي بس آه، نظرة عن خلفيتي السابقة أنا كأغلب أو ككل المغاربة آه، آه، مس- كنت مسلم بالاسم آه، الإسلام بالاسم يعني أننا آه، ناس بتطبق الإسلام ناس بت- تقوم بشعائر لكن الناس لا تفهم ما تقوم به ولا تعرف ما تقوم به والرب أكرمنا آه، من خلال نشكر الرب كذلك من خلال قربنا لأوروبا ومن خلال إذاعات ومن خلال تلفزيونات من خلال الإخوة والأخوات الرب باركنا فكنت من الناس اللي بالفعل باركت بمعرفة الرب يسوع المسيح كنت أرى أشياء لا أطيقها لكني لم أكن أستطيع أن أتحدث عنها كل ما كان يقوم به الناس كل ما كان يعمل هو يعني بعيد وبعيد جدا عن الروح الإلهية بعيد عن المحبة الإلهية ولذلك ف- كنت أقوم بكل ما كنت أقوم به لكن كنت أحس بفراغ روحي رهيب كنت بعيد عن الرب كنت لا أتوانى في أن أقوم بكل ما أريد أن أقوم به لأني لم أكن ملتزم داخليا بأي شيء إلى أن الرب استعمل أحد الإخوة اللي تكلمني عن الرب يسوع المسيح وبالفعل الرب آه، آه، أعطاني هذا الامتياز أني شفت أحد الناس المؤمنين اللي آه، ابتدى يكلمني عن آه، عن الرب يسوع المسيح عن المسيحية عن المحبة الحقيقية وبالفعل الامتياز هو أن في آه، محبة حقيقية آه، وهذا ما كان ينقص ومنتهى تاريخ ابتدأت حياة جديدة كنت أعيش في ظلمة في عتمة آه، كنت بعيد كل البعد عن الرب كنت بعيد عن الناس آه، عن عائلتي كانت آه، علاقاتي لم تكن بالمستوى المطلوب كل شيء في حياتي لم يكن له معنى إلى أن أعت- آه، اعتنقت المسيحية إلى أن عرفت طريق الرب عرفت طريق المحبة تتغيرت كل حياتي آه، أصبحت أنظر للناس من منظور ثاني كنت آه، ضد كل شيء ضد النظام نفسه فأصبحت الآن أصلي من أجل النظام أصلي من أجل الناس أصلي من أجل كل المغاربة لأني واثق بأن في داخلهم في احتياج في داخلهم في رغبة في آه، إيجاد الإله الحقيقي إيجاد المحبة الحقيقية وفي ملء الفراغ الروحي آه، بالفعل الفراغ الروحي آه، بعد ما أنهيت دراستي حسيت بأنه في فراغ روحي والرب استعمل أحد الأخوة أنه يساعدني في إيجاد طريق الحق وبالفعل امتلأ آه، روحي فأصبحت آه، آه، في علاقة مع الرب علاقة حقيقية علاقة وهذا هو الاختلاف آه، حاليا عندي علاقة مع إله محب إله قريب إله آه، عندي علاقة بي علاقة مباشرة لست محتاج إلى وسيط لست محتاج إلى أي حد ممكن يفسر لي أو أي شيء لأنه علاقتي هي مع الرب علاقة مباشرة وتغيرت حياتي بالفعل وابتدأ التأثير كذلك على الناس المحيطين بي فمن خلال آه، حياتي لأن الرب آه، الرب طلب منا إنه إن نكون مثال أو إن نت- نتبع هو حتى يك- آه، نعطي صورة للإله الحقيقي اللي هو فينا متجسد فينا فأنا أشكر الرب من أجل ذلك وبالفعل حياتي أصبحت لها ما أصبح لها معنى حاليا علاقاتي أصبح لها معنى آه، كل ما أقوم به الآن قد تغير عن ما كنت أقوم به من قبل و... والرب آه، يعني استعمل آه، جناب القمة زكريا بطرس كتير آه، في آه، صقل كل هذه الأشياء في داخلي وفي داخل كثير كثير من المغاربة آه، اللي- الذين يجدون ويتابعون آه، برامج برامجكم آه، الرائعة في كل وقت وفي كل حين آه، ما كنت أريد أيضا أن أركز عليه أنه آه، أصبحت حاليا كنت فيما قبل لما أمر بتجارب أبتعد كل البعد عن عن كل معتقداتي أبتعد عن كل شيء أقوم بأي شيء لكن حاليا أنه في لما يكون في وسط أزمة وسط مشاكل وسط أي شيء هذا يقربني إلى الرب وهذا هو الفرق آه، أصبحت أعتمد اعتماد كلي على الإله الحقيقي لم أعد أعتمد على إمكانياتي أو على أي شيء آه، بل أعتمد على الرب أصبحت أنظر بمنظور مختلف كثير من الأشياء لم تكن واضحة آه، أصبحت واضحة أما أنا لم أريد أن أركز على آه، القرآن مثلا أو الأحاديث أن هذه هي القامة الكبرى وما يوجد فيها من من تناقضات وما يوجد فيها من أشياء لا تمجد الإله الحقيقي هو شيء صعب وصعب تصديقه وصعب أن نظن أن في ناس كثيرين لا زالوا- لا زالوا يؤمنون به و آه، لأنه أشياء آم، من المستحيل أن يقبلها العقل نزل الناس يقبلونها نزل الناس يؤمنون بها فنريد آه، والنص أطلب من جلالة القمص كريموتوس أن يصلي بالفعل من أجل كل هذه الناس التي كانت تعيش في الظلمة من أجل كل آه، كل هذه الناس التي لا زالت تائهة التي لا زالت تبحث آه، التي لا زالت تقوم بكل الأشياء بكل الطقوس ودواخلها الفارغة حتى تجد الإله الحقيقي الإله ال... يعني الإله آه، المنتصر إله يسوع المسيح القريب منا والقريب لحياتنا آه، أشكر الرب لأني عرفت الرب في وقت حرج من حياتي والوقت اللي كنت محتاج فيه بالفعل امين امين شكرا على- اخ مصطفى ربنا يبارك حياتك آه، آه، حاسس في كلامك بالنضوج الروحي في- والنعمه اللي اداها لك ربنا المجد يسوع المسيح قدس ابونا بنطلب من قدسك انك تعلق لنا على الاختبار دوت وبرضه تصلي زي ما الاخ طلب آه، الصلاه امين بعد اذنك امين آه، شكرا ليك اخي مصطفى وبنرحب بيك انت وجميع المغاربه في شخصك بل انت وجميع احبائنا المسلمين آه، في شخص اي مسلم بنتقابل وياه وعابر من الظلمه الى النور بنمجد ربنا فيه آه، تكلمت عن خلفيتك آه، وعدم الفهم ومعرفة آه، ما تؤمن به وما تقرأه وعوامل مساعدة الغرب والإذاعات ومعرفة الأحباء والنقطة الأهم حاجة ركزت عليها في هذا الحديث الفراغ اللي كان آه، موجود في حياتك فراغ روحي وده اعظم تعبير لان فعلا الانسان بيحس بهذا الفراغ طول ما هو بعيد عن ربنا ما بيشبعش قلبه اي حاجه والرب استخدم احد الاخوه كطريق مباشر للوصول اليك وهكذا انتقلت حياتك من حياه بلا معنى الى حياه لها معنى وامتلأ الفراغ بنعمه المسيح واتغيرت حياتك بالكامل ده شيء رائع ونشكر الله الذي استخدم البرامج التي تبث على قناة الحياة وغيرها من وسائل لتنوير العقول وفتح الأبواب أمام كل إنسان يريد أن يعرف الحق وحتة مهمة جميلة وضحتها برضو أن قبل ما تبقى مع المسيح التجارب كانت بتبعدك أكتر عن ربنا لكن بعد ما بقيت في المسيح بقيت بتلتصق بربنا لأنه هو حلال المشاكل رئيس السلام وما اكتشفته في القديم من تناقضات في القرآن وأمور لا يقبلها العقل كانت دافع أنك أنت تدور على الحق فين والحقيقة فين نشكر الله من أجل تثقلك بأحبائك وإخوانك أيضا الذين لم يستنيروا إلى الآن واستجابة لطلبك يا ريت نرفع طلبة دلوقتي من أجل آه، الأحباء المغاربة لا بل كل العرب لا بل كل المسلمين امين يا رب حتى الذين ليسوا من العرب نعم وللعالم أجمع امين يا رب إلهنا الطيب الحنان يا من دعوت الجميع للتمتع بخلاصك وبنعمة نور إشراقك أسألك يا رب أن تذكر ابنك مصطفى الذي كلمنا الآن وتزيد من كل نعمة يا رب وتذكر شعبه أيضا جميع المغاربة ليعرفوك هم أيضا يا رب بل اذكر جميع العرب بل جميع المسلمين بل اذكر حتى الملحدين والذين بلا اله والبوذيين وغيرهم حتى تشرق بنور النعمه في قلوب الجميع يا سيدنا امين كذلك ايضا المسيحيين الذين يعيشون بالاسم دون عمق معرفتك نعم يا سيد.
وليتمجد اسمك القدوس في خلاص الكل ولك كل مجد الى الابد امين امين يا رب اسمع اسمع واستجب امين شكرا يا قدس ابونا آه، اخي الحبيب مصطفى ربنا يباركك ويجعلك سبب في تحول المغرب العربي من الاسلام الى الحق إلى المسيح مش بس المغرب العربي نزولا إلى ليبيا وتحقيقا للنبوءة في مصر نبوءة إشعياء النبي في إشعياء 19 وتعود مصر مرة أخرى للمسيح دلوقتي هنرجع تاني ونتكلم في الزواج في الإسلام وتسابونا احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على ثلاث أنواع من الزواج أهلا.
آه، الزواج الشرعي اللي هو تعدد الزوجات اتكلمنا عن ملكات اليمين أيوه.
واتج- واتكلمنا على زواج المتعة اللي هو الزواج بالأجر ايوه آه، دلوقتي عايزين نتكلم على النوع الرابع اللي هو المسيار المسيار ممكن قدسك تعرفنا ايه المسيار بالتأكيد وإحنا بنتعرف على المسيار من الكتب والمراجع الإسلامية بالتأكيد وليس من فم أي إنسان ففي website راح يعرض عليكم وال website ده أنا برشح اللي عايز يعرف عن كل حاجة يقدر يشوفه لأنه دراسة كاملة متكاملة عن الزواج جاء في هذا الموقع تعريف كامل عن زواج المسيار فاتكلم هذا الموقع عن واحد زواج المسيار ومعناه والفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والفرق بين زواج المسيار وبين الزواج العرفي وأسباب نشأة زواج المسيار وظهوره ثم آراء الفقهاء في زواج المسيار وبنضيف أيضا أقوال الشيخ القرضاوي عن زواج المسيار كما جاء في آه، www جزيرة آه، www.jazira.net أولا زواج المسيار ومعناه نعم. جاء في هذا الموقع على الإنترنت الذي أشرنا إليه الكلام الآتي عن آه، زواج المسيار ومعناه بيقول انتشر زواج المسيار في البلاد العربية وخاصة البلاد الخليجية وهو زواج كالزواج العادي الشرعي يعني اي فهو مستكمل الشروط الشرعية اللي هي ايه تراضي الزوجين حضور الولي وحضور الم- الشهود ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية باختيارها تتنازل عن النفقة عن السكن عن البيتوتة أو المبيت اي
سمي بزواج المسيار ليه؟ ايه السبب؟ لأن الزوج يسير إلى المرأة في أوقات متفرقة بدون إقامة دائمة أو سكن دائم في بيت الزوجية. فيتفسح يروح لها والنهارده تتفقوا يروحوا في ال weekend يعني كده في أوقات.
اه وقد عبرت عن ذلك الدكتورة ملك بأسلوبها الساخر في اللقاء بتاع هالة سرحان آه، وقالت ايه هذا النوع من التنت تنتن يقوم أساسا مسبقا على الشروط التالية ده هي اللي بتقول اشتراط التاتن يعني اللي عايز يتنتن هذه المرأة أن تسقط حقها في النفقة اثنين الشرط الثاني ألا يعد لها مسكنا للزوجية وعليها أن تقيم في بيت أبيها أو أمها أو خالتها ثلاثة وليس لها عليه حق البيتوتة يعني بتقول بقى يعني إيه البيتوتة يعني الوقت اللي تهفه نفسه عايز يروح هذا المسيار يخبط عليها تفتح ويلا والكل يقعد يضحك ونقدر نشوف المشهد ال- الساخر ده عن زواج المسيار على الشاشة دلوقتي
هذا النوع من الأنكحة يقوم أساسا أساسا مسبقا على اشتراط الناكح يعني اللي هو عايز ينكح هذه المرأة أن تسقط حقها في النفقة ملهاش إطلاقا عليه أي حق.
نفقة ك- كذلك الشرط الثاني بقى المسكن ألا يعد لها مسكنا لزوجية ولا- وعليها أن تقيم في بيت أبيها أو أمها أو خالت- خالتها وليس لها عليه حق البيتوتة يعني إيه البيتوتة؟ يعني آه، الوقت اللي تكفه نفسه انه عايز يروح هذا المسيار يخبط عليها ولا يلا عايز ايه بالظبط
معقولة؟
امور عجيبه تشاني جدا وطبعا آه، احنا بنحترم الدكتوره ملكه ورغم انها بتعتبر ايديها عوره لكن ما بتعتبرش وشها عوره فكان المفروض انها تغطي وشها وتسيب ايديها لكن ما علينا يعني فزواج المسيار هو قريب من الزواج العرفي وان لم يكن مثله تماما نعم فمنهم من يتزوج ولا يخير امرأة ولا يخبر امرأته الأولى نعم ده المهم آه، بهذا الزواج آه، لكن في البعض طبعا آه، بيخطر امرأته الأولى بذلك وهو ليس زواجا مستحدثا في العصور الحديثة كما يقول قرضاوي ولكنه معروف منذ القديم في كتب الفقهاء ويقول كان يمارسه التجار القدامى في أسفارهم يروح بلد مسافر لبلد يلا والبلد تانية يلا على رأي الدكتورة ملك يعني وفي كتاب التراث في المغني لابن قدامة أن هذا النوع من الزواج كان موجودا وكان يزم يسمى بالزواج النهاريات أو الليليات حسب ما ترى حسب ما يروح اه يعني هيروح في النهار ولا في الليل فيبقى نهاري او زواج مسائي يعني كده واخد ايه آه
طيب قدس أبونا دوريات قدس أبونا ايه الفرق بين زواج المسيار دوت وزواج المتعة او العرفي؟
ايوه زواج العرفي كمان يعني آه في هذا الموقع اللي احنا آه عرضناه ياتي الحديث عن الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعه والفرق بين المسيار آه وال- والعرفي فالسايت راح يتحط تاني عشان خاطر كل واحد يقدر يشوفه ويقول الدكتور القرضاوي ايضا الزواج زواج المتعه هو زواج مقابل مده معينه نعم يدفع فيه الرجل أجر للمرأة مقابل المدة نعم وبعدين بمجرد ما ينتهي الأجل المحدد بينهما يبقى انهد هذا الزواج نعم لا يحتاج إلى طلاق أما زواج المسيار فلا يمكن أن يهد ولا يمكن أن تنقض عقدته إلا بطلاق أو بخلع أو بقضاء بقضاء قاضي ده أيوة.
الفرق بقى اي فالمتعة حاجة صنف السوق كده اه لكن الزواج المسيار مقنن مقل نعم والفرق بين بقى زواج المسيار وبين العرفي قال الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة في الجزيرة نت الفرق بينه وبين الزواج العرفي ان الزواج الذي يسمى المسيار هذا قد يكون زواجا مسجلا اما الزواج العرفي فهو زواج شرعي من غير موثق ولا مسجل
طب قدس أبونا يعني عندهم انواع زواج كتير اه طبعا طيب ايه سبب بقى نشأة وظهور زواج زي المسيار ده؟
بالظبط كده آه، يعني بيح- بيحددوا الاسباب اه تعود الى الزوجه واسباب تعود الى الزوج ازاي؟
فمن ناحيه الزوجه نعم يقول لك الاسباب اللي تدعو الى زواج المسيار واحد عنوسه المراه او طلاقها او ترملها الكلام ده في مجله سعوديه عملت استطلاع للراي لعينه من 363 حاله طلع 64 آه، 46 و62 من 100 في المية سبب زواج المسيار هو العزوبة والطلاق والترمل اه
رفض كثير من النساء لفك... رفض كثير ده السبب الثاني رفض كثير من النساء لفكرة تعدد الزوجات ايوه مش عايزين تعدد يعني ولما يعني كل ما تيجي تتجوز ويجي لها واحد متجوز قبل كده تقول له لا ايوه واحد متجوز قبل كده تقول له لا مم.
ولما بتكبر بقى ويفوت قطار الزواج فما فيش بد بتقبل بزواج المسيار ايوه
آه، وسبب ثالث تفضيل المرأة الأرملة واللي عندها أولاد إنه يجيها زوج مسيار كده قطاعي في عطلة الأسبوع مع الاحتفاظ بحريتها طول الأسبوع ليه لل- للمتعة؟
قال الم- لا، زي المتعة زي مسيار طب من جهة الزوج من جهة الزوج نعم.
رغبة الرجال في المتعة الجنسية السبب الثاني تفضيل الرجال لزواج المسيار لإخفائه عن الزوجة الأولى ويغطي والاستطلاع طلع 66 و25 من 100 في المية إن ده سبب آه، رئيسي لل- للزواج آه، عايز يخفيها عن مراته الأولى أيوة.
يستمتع لا- من غير ما تعرف أي آه، سبب ثالث هروب الرجال من مسؤوليات الزواج فهو يريد المتعة الجنسية دون مسؤولية لا فلوس ولا نفقة ولا سكن وتوافق ه- وتوافق هذا الموضوع والدافع ده مع حاجة العوانس والأرامل هي مش عايزة كمان آه بس فيبقى والمطلقات كذلك طيب سبب رابع كثرة أسفار الرجال ففي كل يوم الراجل مسافر بلد وفي نعم.
البلد ديت يرتبط بزوجة أي اسمها المسيار أي طلبا للمتعة دون تبعات الزواج الأخرى
طب عظيم هل أجرؤ وأسأل إذا كان للفقهاء من ال- شيوخ الإسلام رأي في زواج المسيار؟
بالتأكيد طبعا ده أمر ضروري عشان خاطر المشاهد كمان آه، يعرف آه، كل حاجة عن الأنواع دي كلها اتفضل فالفقهاء الذين يبيحون زواج المسيار وفي فقهاء بيرفضوا زواج المسيار نعم عشان نبقى حقانيين لان انا هنا أيوة.
في دراسه ودراسه علميه نعم.
وفي امانه علميه نعم فالفقهاء الذين يبيحون زواج المسيار منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز وده استند على قول صحيح البخاري ان توفوا ما استحللتم من التنتون
طيب يعني معلش سامحني ما بعرفش اقرا الكلام ده من بصراحه يعني.
الفروج اه ماشي
الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله مفتي ده شخص تاني يعني عموم المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد برضه بيؤيد آه.
يبيح ثالث الشيخ الدكتور محمد سيد الطنطاوي شيخ الجامع الأزهر بيبيح زواج المسيار نعم أربعة رابع شخصية الشيخ مصر فريد واصف مفتي جمهورية مصر العربية السابق نعم خمسة الشيخ القرضاوي في لقاء على الجزيرة نت وتاريخ الحلقة يوم 3 5 سنة 1998 نعم كل دول بيبيحوا زواج المسيار ودول يعني من كبار الأئمة أيوة.
كبار الأئمة مش من ده هم دول كبار الأئمة تمام تمام طب مين اللي ما بيبيعش بقى؟
طيب آه، الذين لا يبيحون زواج المسيار منهم الدكتور عجيل جاشم التشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا نعم والدكتور محمد الزحيلي الدكتور محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة بالكويت نعم والدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر طب إيه الأسباب قالوا إيه ليه ليه ما بيبحوش البتاع ده ليه الأسباب الآتية نعم.
واحد قالوا هذا النوع من الزواج فيه استهانة بعقد الزواج نعم
اثنين ويقول قد يتخذ يتخذ هذا النوع من الزواج ذريعة إلى الفساد كأن تقول المرأة يلاقوا راجل عندها مم.
آه، تقول ها هذا الرجل آه، آه، هو زوجي من المسيار وهو ليس كذلك ويقولوا أنه يخالف مطالب الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة نعم وأربعة بيقول أنه يتم بالسر وهذا يحمل في ال- آه، من المساوئ ما يكفي لمنعه خمسة يقول لك قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة طب ما زواج المتعة برضو كده وينتقل فيه الرجل من ام- امرأة إلى أخرى طب ما برضو كله كده وكذلك المرأة من رجل إلى آخر وهنا بقى إتاحة تعدد الإيه الأزواج ال- التنتنات للمرأة يعني المرأة يعني.
ممكن تكون لها تنتنات كتير وقد يشعر يشعر المرأة بالمهانة مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها هو وبالمجتمع هو ده اللي هيشعرها منها هنا مش كده بل؟
يا.
آه، ويقولوا كمان هذا الزواج يترتب عليه آه، الإثم ل- بم- لمين بقى؟ بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى في في حق آه، آه، الوقت بتاعها والمعاشرة نعم.
وياخد من وقتها ويدي غيرها مم.
وقالوا أنه يشبه المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلا والحرمة شرعا وديت بقى إيه من المعادلات الفقهية اه خدت بالك اللي فيها فسر الماء بعد الجهد بالماء اه ها.
مش كده؟
ايوه آه.
ايوه طيب آه، انا عايز اسال قدسك مم.
آه، راي الشيخ القرضاوي بالذات في الموضوع ده ايه؟
رأي الشيخ القرضاوي بنلاقيه على الجزيرة نت آه، تاريخ الحلقة 35 سنة 1998 اللي احنا عرضناه قبل كده وهيعرض تاني دلوقتي نعم آه، بيقول فرق بين أن يكون الزواج مقبولا اجتماعيا وبين أن يكون مباحا شرعا نعم مقبول اجتماعي ومباح إيه؟
شرعي يعني شرع سليم نعم آه، و آه، وفيه زواج غير مقبول اجتماعي ويضرب مثل زي ايه مش غير مقبول اجتماعيا مثل واحد يتجوز الخادمة اللي تبعه اه او السائق واحدة تتجوز السائق بتاعها هذا اجتماعيا مرفوض ايوه ولا نحبذه وإذا سئلت أنا فيه ده القرضاوي بيقول أقول أن زواج المرأة من رجل مثل جدها أكبر منها يعني لا نحبذه إنما لو أنا سئلت هل هو حرام أقول لك لا وهنا أنا بقول آه، آه، بيرجع تاني يقول إيه هو نفسه آه، يقول قد يكون زواج يرفضه المجتمع مثل زواج المرأة الصغيرة من رجل كبير نعم.
يرفضه المجتمع أو زواج المرأة الكبيرة من شاب صغير يرفضه المجتمع ويستنكره وأنا الحقيقة بتسأل بسأل الشيخ القرضاوي عزيزي فضيلة الشيخ القرضاوي المحترم هل كلامك هذا ينطبق على زواج النبي محمد من عائشة الصغيرة ومن قبل زواجه من خديجة الكبيرة نعم يعني عائشة كان عندها ستة إلى تسع سنين يوم هو ما كان عنده واحد وخمسين لأربعة وخمسين نعم ويوم ما اتجوز خديجة كان عنده من واحد وعشرين لخمسة وعشرين وهي من أربعين إلى خمسة وأربعين
حتى ولو آه، اقاموا الدعوه ان هو فعلا يتجوزها بس كانت عندها 13 سنه لسه برضو السؤال قائم اه يعني آه، ضعيف قوي 13 سنه ديت آه، لكن صحيح البخاري بيقول تسعة. عند عندما سئل الشيخ القرضاوي نعم
يقول يرى المعارضون ان هذا الامر يلغي رجوله الرجل انه ما يلتزمش يعني وقوامته على المراه ايوه لأن قوامة الرجل وتفضيله بما أنفقه الرجال على النساء طب دلوقتي دي في مشكلة طب المرأة دلوقتي هي اللي معاها فلوس بتجيب فلوس مشكلة القوامة فين المهم فخليني نكمل كلام فالمرأة الآن إذا صارت هي التي تنفق ده الكلام بتاع المعترضين ايوه التي تنفق على البيت فأنى للرجل أن يكون له أي شكل من أشكال القوامة عليها
مم.
أجاب الدكتور يوسف القرضاوي قال لا لا لا لا لا لا وكانت الإجابة المفيدة التهرب من الإجابة تحت مجرد لا لا لا لا لا والسايت موجود وكل الناس تقدر تروح طب ممكن سؤال يا ابونا اتفضل ما هو مين اللي كان عندها فلوس محمد ولا خديجه خديجه اللي كان عندها فلوس طب مش ده آه آه انهى على شعور الرجل برجولته برضه ولا وقوامته وقوامته.
يعني ما هواش القيم على المرأة عظيم.
الرجال قوامون على النساء بما ملكت فبيس- ايمانهم ب- ب- أيوة.
بدفع الفلوس أيوة.
والنفقات ففي الحالة دي بيتعب في زواج محمد من خديجة مرتين لكبر سنها وصغره أيوة ولأنها صاحبة الفلوس وهو كان فقيرا فعلا
عظيم أيوة طب في أي حاجة تانية آه، آه، قدسك طبعا.
تضيفها الموضوع ده آه، الشيخ القرضاوي بقى أضاف وقال إيه نعم كلام خطير يعني يقول شوف الكلام في المعادلات الفقهية أي يقول إن عملية الفقه الحقيقي هو أن إيه بقى؟ توازن بين الخيرين وتوازن بين الشرين وقد ترا ترا- تراضى وقد ترضى بأهون الشرين وترتكب أخف ضررين شوف المنطق؟
ده منطق مغلوط اه وتضيع اقل المصلحتين ويقول لك هذا هو الفقه غريب يعني لو الواحد اتخذ هذه القاعده يعني تحليل الشر أي لانه اخف أي.
والضرر لانه اخف أي.
إذا المرأة وجدت حاجة شوف يكمل يقول لك إيه إذا المرأة وجدت حاجتها أو عندها الرغبة رغبة الأنوثة قوية وتخاف على نفسها من التفكير في الحرام ورضيت بهذا الوضع ده إن هي تبقى مهم.
تتخلى عن هواها لا أجد في الشرع ما يمنعها
لا يجد في الشرع ما يمنعها تتخلى زي ما هي عايزة.
وماذا عن الحرام مبين والحلال مبين وبينهما أمور- أمور متشابهات ده كمان يقول لك إيه لما سئل هل يجوز الزواج لمجرد إشباع الرغبة الجنسية فقط دون باقي مقاصد الزواج لأن زواج المسيح شعب آه، رغبة نعم.
جنسية نعم والمتعة رغبة جنسية فقط طبعا شوف بقى آه، آه، فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي يقول إيه أجاب يجوز لا مانع حتى من ناحية الإشباع الجنسي وهنا أتساءل هل هذا يليق بتعاليم دين سماوي بيقولوا ان الاسلام دين سماوي من عند الله فهل هذا يليق بتعاليم سماويه وكلام من عند الله واي اله يشرع هذه الاباحيات والحقيقه فارق كبير قوي مسيحنا يقول ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس نعم ويقول الكتاب المقدس هذا السر عظيم سر الزواج نعم نعم.
فرق شتان أكيد طبعا بين أكيد.
مفهوم ومفهوم بين دين أكيد.
سماوي وبين دين من صنع البشر واللي يعجب الزبون يعمله نعم أنا برجو من إلهي أن هو يشرق بنور معرفته في قلوب أحبائنا المسلمين عشان يعرفوا في أي ضرب يسيرون وإلى أي نهاية يصلون قبل فوات الأوان فكر عزيزي المسلم في كل هذه الأمور وربنا يشرق بالنور نور المعرفة في قلبك أمين امين امين يا قدس ابونا. آه، احبائي في ال Paltalk دلوقتي احنا جاهزين اننا ناخد مداخلاتكم آه، رجاء محبه آه، ناخد بالنا احنا بنقول ايه عشان عارفين الموضوع ده شائك وبلاش آه، آه، جرح آه، احنا بس بنحاول نشوف الحق فين ف admin من فضلك اديهم الميكروفون ونبتدي باول مداخله
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا وكلنا اكيد عارفين وابن البركه حابب يعلق اتفضل معاك المايك
شكرا اختنا حنا رب يبارك في حياتك انا اسف آه، قلت الاسم معلش انا اسف آه، قلت يا ابونا اقبل الايادي كان نفسي اشارك مره ثانيه يا ابونا باختبار اللي كان قصير المره اللي فاتت لكن نشكر المسيح اخويا احمد العزيز آه، الرب يبارك حياتك رب يبارك متشكر حبيبي.
آه، آه، للمسيح ان هو آه، خلاك آه، آه، بتتكلم بلسان اخواتك انا تعليقي كده بسرعه يا ابونا عشان وقت الغرفه تفضل وقت البرنامج تفضل آه، انا قضيت حياتي 28 سنه قبل الايمان وانا مسلم ما عمريش سمعت عن ال- زواج المسيار اعرف زواج المتعه اعرف زواج العرفي اعرف زواج اللي هو ال- الرسمي آه، ما سمعتش لكن لما آه، دخلت على الانترنت ود- وسمعت موضوع ال- زواج المسيار اكتشفت انه لا وجود لل... ل... ل... ل... آه، لا... لا كرامه للمراه وبعدين اكتشفت ان يعني عدم مؤاخذه قالتها واحده دكتوره مره يعني أنا الراجل مهمته الفراش بس ودي آه، آه، ودي معضلة وأمر آه، يخالف تعليم الإله الحقيقي نعم.
يعني لو أنا آه، ما زلت مسلم لن أقبل بأي شكل من الأشكال أن أختي أو بنتي تتزوج بهذا الشكل ولو عملته وافقت عليه سأتبرأ منها أنا ما أعرفش إزاي الواحد من يعني إزاي يوافق رسول نبي من عند الله على هذا الموضوع واكتشفت انه آه، المرأة هي التي تتكفل بالاكل والشرب والمصاريف على الرجل وهو مهمته الرسمية الفراش فقط ولا يعترف بالنسب فهل هذا من شرع الاله الحقيقي المحب شكرا قدس أبونا وأقبل أياديك مرة تانية يا أبو كل المنتصرين وكلنا بنقول لك بنحبك يا أتسبونا المايك معاك يا Life TV شكرا حبيبي ايه رأي قدسك في الموضوع ده ولا هو الموضوع ظل راجل ولا ظل حيطة
ايوه آه، الحقيقه اخ آه، ابن البركه احنا نتمتع قوي بسماع اختبارك مره تانية ان شاء الله يترتب ان احنا نسمع اختبارك بالتفصيل امين آه، زواج المسيار وأن لا كرامة فيه للمرأة وده اللي قالوه في أيضا آه، الحلقات بتاعت آه، هالة سرحان آه، عن لا كرامة آه، للمرأة في هذا الوضع ومهمة الرجل هي الفراش أي الجنس نعم وهي العملية بالظبط كده أن محمد زي ما سبق أن قلت أراد أن يرضي الرجال ليطيعوه في تكوين المملكة بتاعته فأعطاهم كل شيء نعم كل ما يتمنونه والرجل لا يتمنى بعد الطعام إلا الجنس نعم.
وعبر عنها محمد نفسه لما قال أنا لا أفكر في أكثر من ثلاثة أمور نعم
النساء والطعام والطيب
يا لزوم سلام.
الشيء يا سلام على الرواقه فإذا كان رسول الإسلام بهذه السمة وهو أسوة آه، حسنة للمؤمنين فلا نحزن على بقية الذين يتبعونه في هذا المضمار نعم لكن بأسف شديد نقول هذا الكلام وإيماننا ورجاؤنا أن ربنا ينير العقول والقلوب شكرا يا ابن البركة أمين. وأيضا قال سنتي النكاح فمن رغب عن سنتي فليس مني ده كلام سليم بس طب.
هنا نكاح بمعنى الزواج ولا بمعنى ما احنا أثبتنا إنه ملهوش دعوة بالزواج آه، أدمن من فضلك المداخلة اللي وراها من فضلك
شكرا يا احمد وشكرا يا بولا اتفضل سلمان رشدي معاك المايك
سلام المسيح مقبل الآيات يا وتسابونا سلام ونعمة.
السؤال بتاعي أو المداخلة بتاعتي مم.
آه، طبعا احنا عارفين الإسلام كرم المرأة و- فرخص للرجل بالمتعة هل رخص للست بالمتعة هل يمكن للم... للست أن تستمتع و- وديا يعني علامة استفهام كبيرة علشان اختلاط الأنساب معاكم المايك شكرا يا حنا
اتفضل يا سابونا آه، شكرا جزيلا عزيزي الفاضل وانت قلت كرم الرجل كرم المرأة الإسلام كرم المرأة لا ما كرمهاش هو قصدك تقول كرم الرجل يعني ورخص للرجل بالمتعة فهل رخص للمرأة أيضا شوف يا عزيزي لو كان الممكن الترخيص للكلب والحمار والنعجة والشاه لو ممكن لها الترخيص يبقى يرخصوا للمرأة نعم ولو ان برضو في الحالات دي بيرخصوا للإناث أكيد انهم يروحوا للفحل الذكر لكن آه، الفحل الذكر من الرجال آه، لا يسمح قط بأن حد تحت إيده آه، يمرق كده ولا كده نعم.
آه، عموما أنا بشكرك لأجل و- وحتة اختلاط الأنساب عشان ما يختلطش ده الحجة صحيح نعم اللي بيحطوها آه، لكن طبعا آه، يعني احنا مش عايزين نفتح للناس كلام اوكي كفايه س- آه، ماشي.
قلتك احنا ذكرنا في نوع من الأنواع السابقة إنه لا يشترط خصوصا في نوع في المتعة لا يشترط إن المرأة تكون متزوجة أم لا ايوه فأعتقد ده في ترخيص ضمني للمرأة اظن لكن انا ما لسه تجيش بفكر صراحة بالم- كده.
ب- بالتفكير الاسلامي مش كده آه، برضه لا وبعدين المتعه عند ال- الجماعه الشيعه آه.
مباحه للمراه مع اي احد عظيم عظيم ال- السؤال اللي بعده لو سمحتوا او الاخت... او التعليق او المداخله ايا وجد اتفضل
شكرا جزيلا ابونا واحمد اتفضلي جوليانا معاكي المايك
شكرا يا حنا الرب يبارك حياتك سلام المسيح يكون مع الجميع قبل الايادي اسبونا يا مرحبتين والرب يبارك حياتك وبشكر هلا.
كل العاملين وبشكر اخويا احمد الرب يبارك بقول له مبروك ربي عليك يبارك.
الخلاص ربنا يخليك آه، ابونا واللي بنسمعه آه، عن كل هذه الزواجات في الاسلام اللي سببها النبي واقوال العلماء ال- والشريعه في الاسلام اللي بيقعوا اليوم فيها الناس الابرياء والقمي قال ان الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعه الايمان بالمتعه اصلا من اصول الدين ومنكرها منكر للدين وفي بعض الأحاديث اللي الناس الأبرياء أنا بقول عليهم بي بي- يعني م- بيقروا هيدا الأحاديث آه، ذكرها فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله قال من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب والكتب بيقول أن علي لم يتزوج على فاطمة آه، بنت الرسول أي نوع من التمتع قام بها علي بن أبي طالب والشيعة اليوم بيتمتعوا ثلاث مرات بها حتى يوصلوا لدرجة علي بن أبي طالب الرب يبارك حياتك أبونا والمايك معكم سؤال وجيه جدا وتسابونا وتعليق جميل جدا ومستنيين آه، تعليق قدسك عليه قوي آه هو بس انا عايز اصلح في المرجعيه ما- مش القمني القمي قمي بدون نون لأن القمي ده كاتب حديث السيد القمي لكن القمي فقيه شيعي قديم نعم
آه قال انه حرم المسكر وعوضهم بالمتعه آه فمنكرها احنا قلنا انه الحته ال- بتاعت من ينكر المتعه ينكر الدين نعم.
دي جبناها في القواعد نعم.
بتاعت المتعه صح يا جوليانا دارسه وعارفه كويس قوي ومن تمتع مرة يبقى زي درجة الحسين ومرتين الحسن وثلاثة أبي طالب آه، درجات السمو مش درجات في التفاوت في الزواج يعني لكن في التمو في السمو المنزلة واحنا قلنا برضو ان من القواعد انهم بنفسه بيزاحموا الأنبياء بيزاحموا الانبياء نعم لكن حكاية علي ابن ابي طالب ما تجوزش غير فاطمة آه، لمعلوماتك لم يتزوج غيرها في حياة محمد فقط رفض نعم انه يتجوز عليها رغم ان هو اتجوز على ناس كتير لكن ما رضاش ببنته يس نعم لكن بعد كده علي بن ابي طالب فتح باعه ويعني اتمتع بكتير يعني ما تخافيش آه، شكرا ليك لدراستك ولارائك ربنا يباركك ويزيدك من النعمه جميل جدا آه، ممكن آه، مداخلة تانية أو تعليق تاني اتفضلوا
شكرا جزيلا Ramses of Egypt اتفضل معاك المايك
اتفضل يا رمسيس
آه، رمسس اتفضل معاك المايك
آه، راكب عربيه رمسيس بقى قبل ما يوصل
سلام عليكم عندي مشكلة يا حنا ظاهر في المايك سلام ونعمة يا أستاذ بنا أنا حقيقي بأسعد جدا آه، لأي حاجة تبين عن الإسلام أنا يا بنا بفكر في حاجة إزاي يكون في مسيحيتنا ووجود البشرية أن يكون الرجل للس- للست والست للراجل من أجل الإنجاب وهناك هذا العديد من الزواجات وهذا العديد من أنواع الزواجات اللي البعض منها ما فيهوش أي نوع من المسؤولية للراجل قبل المرأة يعني أنا مش قادر أستوعب ليه كل هذه الأنواع من الزواج يا ريت أسك توضح لي شوية علي أكون من الغباء لدرجة أن لا أني لا أعي هذا لا، شكرا لا.
يا حنا والمايك معك العفو يا ابني العفو الع- العفو أنت ما عندكش أي غباء ولا حاجة هو الموضوع اللي زيادة عن الحد بصراحة اتفضل يا سابون آه آه شوف يا عزيزي الفاضل هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المناقشات في الطرح ان مشكله محمد آه، مع الناس هي مشكله الشره الجنسي نعم
ودي نقطة مهمة أوي أنا راح أجي لها بعدين بعد ما أخلص أنواع الزواجات دي كلها راح أتكلم عن المشكلة الأسباب والعلاج ده في الآخر بس ما فيش مانع إن أنا أرد على حضرتك دلوقتي ويبقى تأكيد للشيء بعدين المشكلة هي الجنس لأن الإنسان الإنسان زي الحيوان نعم الغرائز بهيمية نعم بس الانسان كان لما اتخلق ربنا مديله السلطان ان يحكم غرائزه نعم محطوطه في مكانها نعم.
لكن لما دخلت الخطيه العالم الخطيه زي ميكروب نعم قال الكتاب عندنا كده م.
جرثومه الخطيه ثابته فيه فالجرثومه دخلت فعملت التهابات زي عين البني ادم لما تخشها جرثومه او ميكروب تدردق ميه أيوه طب ما الميه فيها اصلا بتغسلها أيوه لكن لما الالتهاب حصل بقت تنزل بلا ايه حساب نعم.
هكذا لما دخلت الخطية الى حياة الانسان الهبت غرائزه نعم فبقت زي البهائم بالظبط أيوه وعمرك ما تشوف بهيمة منضبطة في غرائزها الحمار اول ما يشم ريحة حمارة من بعيد يقعد ينهق وال... والكلب اول ما يشوف كلبة يقعد يجري وبمغناطيس كده يقعد يشمشم فيها من الخلف نعم كلب ك- بهايم نعم فهكذا الانسان بدون نعمه اللي هي النعمه اللي اداها المسيح اللي بتعمل انضباط لغرائز الانسان وبترجعها الى حجمها الاصلي وبتعالج الميكروب بتاع الخطيه فبيبقى منفلت نعم فمحمد ما عندوش علاج لم يعطي علاج لهذه الغريزه فكانت المشكله ان هو بيعالج الغلط بغلط نعم اتجوز اتجوز مثنى ثلاث ارباع مش نافع خد متعه المتعه آه، مش الملكات اليمين آه، وهكذا عمال يتمادى والانسان لا يشبع نعم.
يعني هاني ال- آه، ش- ال- آه، الشنقبنج ده
النقشبندي النقشبندي أيوه آه، قال لما واحده بتقول له آه، الرجل بيفكر كل 15 دقيقه في المراه فهو رد عليها لا لا لا 15 ايه ولا 10 دقائق أيوه الرجل عنده امرأة ساكنة هنا الجنس نعم فالإسلام لم يقدم علاجا لطبيعة البشر نعم اللي انحدرت وسقطت فعشان كده آه، فتح الم- الباب على مصراعي كان في ناس عملوا كده زمان اسمهم آه، سدوم وعمورة ايوه اهل سدوم وعمار تمام كده طيب دلوقتي عشان ضيق الوقت وعشان ننظف ودنا وقلوبنا قدس ابونا ياخدنا في فسحه روحيه ونشوف تامل قدسه في كلمات الله والموضوع هو الاستناره الروحيه.
تماما أشكرك عزيزي آه، نأتي أحبائي لتنظيف آه، أفكارنا في هذه الجلسة هذه الحلقة بالعودة إلى إشراقة النور واستنارة الإنسان الله بيشرق بالنور والإنسان لما بيفتح قلبه المسيح بيستنير آتي إلى قول آخر من أقوال الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 8 وعدد 12 بيقول كلمهم أيضا يسوع قائلا إيه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة أنا هو نور العالم نعم.
المصدر هو المسيح امين.
نور العالم نعم.
الذي أتى ليشرق في الظلمة الجالسين في ظلال الموت أشرق عليهم نور فالمسيح جاء وأنار الحياة وأنار الخلود كما قلنا سابقا إذا الوسيلة إيه وده موضوعنا بنتكلم على الوسيلة احنا شفنا وسيلة قبل كده هي اتباع الوصية أو قراءة الوصية وفهمها وتطبيقها في حياة الإنسان ثم قبول المسيح أي الإيمان بالمسيح وأخده في الداخل أخد النور جوه عشان ينور حياتي وبعدين هنا وسيلة ثالثة هي تبعية المسيح أو اتباع المسيح يقول كده أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة نعم بل يكون له نور الحياة الجديدة الظلمة هي ظلمة الحياة القديمة ظلمة الخطية زي ما قلنا قبل كده ظلمة الجهالة ظلمة ظلمة البعد عن الله والانفصال عن النور اللي يتبعني بقى اتباع المسيح يعني اللي يمشي في خطوات المسيح يعني اللي يتخذ المسيح مثلا أعلى له وكما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا حط المسيح قدامه شخص المسيح عمل ايه في الموقف ده المسيح اتصرف ازاي في الحكايه دي نعم.
المسيح كان رايه ايه في الموقف ده فكل ما تحط المسيح قدامك كمثل اعلى ليك وكما سلك ذاك تسلك انت ايضا كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه اتبعوا خطواته يقول الكتاب كده ترك لنا مثالا لنتبع خطواته المسيح ما هواش جاي عشان يدينا شوية أوامر ونواهي لا المسيح جاي عشان يعيش حياة سامية ويديني إمكانية هذه الحياة أن أحياها بأن أنا أتبع خطواته ويساعدني فيها يعني محمد عمل لنفسه حاجات خاصة آه، محمد مثلا اتجوز تسعة في حين أنه شرع لناس أربعة نعم.
محمد خد آه، اللي توهب نفسها ليه نعم.
وقال للناس لا من دون المؤمنين نعم.
المسيح لا المسيح عاش الحياة اللي عايزنا احنا نعيشها نعم.
وادانا امكانيات هذه الحياة اللي نقدر نعيش بيها آمين.
اذا اتبع خطوات المسيح نعم.
ان كنت قابلته في حياتك اتبع خطواته حطه قدامك مثل اعلى هتشوف خطواته موجودة في الكتاب المقدس وتوريك السكة آمين.
وما كنتش قابلت المسيح قول له يا رب ادخل قلبي الان آمين. امين شكرا يا أستاذ نشكرك آه، يعني ما احلى ان احنا دايما نفضل في الروحانيات ونبعد عن الموبقات والكلام اللي احنا سا- ب- ب- بنسمعه على طول دوت آه، لو حابين تعرفوا اكتر عن المواضيع ديت وتشوفوا الحلقات ديت وتحصلوا على المعلومات خشوا على ال website حوار الحق dot com هتلاقوا كل الحلقات ديت وهتلاقوا اكتر هتلاقوا الاختبارات آه، واللي عايزين تحصلوا عليه هتلاقوه موجود هناك آه، بنشكر قدس ابونا زكريا والى حلقه قادمه بنكمل في نفس الموضوع والى اللقاء
امين